ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لكم أجاد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا هنبدأ مع بعض مشاهدينا الكرام معنا آه، الأوائل اللي موجودين آه، معانا بفضل الله تبارك وتعالى احنا معانا آه، محمد شعبان الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية كفيف منورنا يا أستاذ محمد الله يبارك فيك ربنا يكرمك ألف مبروك الله يبارك فيك آه، أيضا معنا آه، ال- ال- سميرة ياسر الترتيب آه، الثاني على مستوى الجمهورية أهلا وسهلا معنا أيضا إسراء كمال الشبراوي المركز الثالث ألف مبروك الله يبارك فيك آه، قول لي يا محمد أنت الأول لما سمعت الخبر كده إن أنت طالع ال- الرابع على مستوى الجمهورية كان شعورك إيه؟
انا فرحت ان انا طالع الاول على الجم... آه، الرابع على الجمهوريه و... والحمد لله رب العالمين ان ربنا يعني أح... حرمني من نعمه واعطاني اكثر منها الله اعطاني العلم والص- والامن بالصبر مم.
وانا اسال ادعو الله عز وجل ان يبار- يبارك لي في امي وابي اللهم آمين
و... وهذا ان يعني اول ما تعورت انا تعورت وانا في... س- عندي ست سنين تمام
يعني ما يعني الحمد لله ربنا ألهمني الصبر وصبرت لحد دلوقتي وهو ربنا ما أردش إن أنا أكمل بنية مم.
صبرت بقى الحمد لله هو الذي هو اللي وصلني المكان ده ما شاء الله ما شاء الله ربنا يكرمك آه، انت الاول يعني حافظ للقران الكريم آه، يا محمد تمام أي أنا يعني لسه قربت أخلصه اه يعني بدات تحفظ القران ازاي أنا يعني برضو ب... يعني سواء ب... بذاكر يعني بروح كتابة يوم عند الشيخ الشيخ بيصحح لي وأنا بحفظ اللوحة وبسمعه له تاني يوم مم.
عادي يعني ب... هو بيصح لي وانا بسمعه له بس انا بقى بحطه في دماغي مم.
وبسمعه له على طول عادي تمام طيب آه، يعني هنرجع لك تاني برضو تاني يا محمد وانت يا سميره يعني انت ال- الحاصله على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه قول لي كنت كنت بتذاكر ازاي
انا الحمد لله يعني آه، كنت لما بصحى الصبح بصلي الفجر وبعد كده ب... كنت عندي ورد يومي في القرآن وببدأ أذاكر بقى وماما ماما ساعات بتساعدني يعني وبرضو مجهود المدرسات عندنا في المدرسة يعني كان كبير ما كانش بيخليني أحتاج وقت كبير يعني مم. ربنا يكرمك آه، وانت برضو يا اسراء آه، يعني الصلاه عطلتك عن المذاكره
لا طبعا هي الصلاة ممكن تاخد عشر دقايق في اليوم مم.
الفرد الواحد مم.
يعني خمسين دقيقة في اليوم الخمس صلوات بس عادي نعم.
ما كملوش الساعة واليوم فيه 24 ساعة ممكن هنذاكر فيه 23 مم.
فما ما يعني ما بتعطلناش عن الوقت ولا حاجة تمام ألف مبروك تعالوا مع بعض كده نستقبل مداخلة يعني من أستاذنا وعالمنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داوود السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا يا أستاذ ملهم نتعلم تحياتي منك لك.
دائما الأدب يا أستاذنا الله يبارك فيك ربنا تحياتي يكرمك لك ويعزك.
وكل الإجلال والتقدير لقناة الرحمة وأسمن وأؤكد موقع العلم على خريطة قناة الرحمة موقع متميز أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه القناة نعم والأمر الثاني أقدم التهنئة لأبنائنا نعم وهي تهنئة خاصة ليست على شيء من دنيا الناس ولكنها على قيمة غالية هي قيمة العلم مم.
التي جعلها الله عز وجل سبب الرفعة لكل أمة من الأمم تصل وتتمكن بالعلم نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهنيئا لأبنائنا ولست وحدي أهنئهم فالأمة كلها تهنئهم الملائكة تبسط أجنحتها لهم كل العلماء وكل الصالحين إنما يسمنون على هذا النجاح القيم فهنيئا لهم بهذه المنزلة نعم.
أمر آخر نعم.
أود أن ألفت الانتباه إليه نعم.
أن هذه الحلقة يعني أثرها ليس تهنئة فقط صحيح.
لهؤلاء الأبناء صحيح.
الكرام ولكن هو حافز مهم لبقية الطلبة أن يروا أن التقدير ليس لنجوم الدنيا الذين تلهث وراءهم الكاميرات وتكتب الصحافة عنهم نعم.
ولكن ها هي قناة الرحمة تصحح الأوضاع ويكون التقدير في حله ومحله لأهل العلم فهذا حافز لبقية الطلبة ولا ننسى في هذا السياق أن التهنئة وتقديم ال- كل كلمات الشكر والإجلال والتقدير للشيوخ الذين علموا هؤلاء الطلبة وتقديرا لكل شيوخنا نعم.
من علماء الأزهر وفي كل المعاهد لأن هذه الثمرة هي ثمرتهم وفي النهاية نقول قد ننسى أن نذكر اسما من الأسماء مم.
لكن ذكر الناس يفنى والذكر عند الله يبقى نعم أجلك وأحترمك ربنا يا أخي يكرمك.
الكريم على جهدك الطيب أنت إنسان مشرق ربنا يكرمك.
وبرنامجك متألق للغاية بارك الله فيك وجزا الله فضيلة الشيخ حسان على أن جعل لموقع العلم على خريطة الرحمة هذه المنزلة وهذه المكانة وبارك الله في هذه البراعم التي تجلس بين يديك نعم.
وكل التهنئة من القلب لهم وجزاكم بارك الله فيك خيراً أستاذنا.
وشكر الله لكم شكرا جزيلا دكتور محمد داوود شكرا جزيلا ربنا يكرمك آه، نعود آه، يعني آه، قول لي كده قول لي يا محمد كده حاجه من اللي انت حافظها بصوتك كده احنا يعني سمعنا ان صوتك جميل قوي في القران عايزين نسمعه
أي حاجة أنا حافظها نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله لمن نعم الغافلين ربنا يكرمك يا محمد آه، محمد شعبان الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية كفيف شكرا جزيلا آه، سؤال كده يا سميرة ال- ال- السبب في تفوقك مين؟
هي ال- المدرسة بتاعتي آه، الأستاذ مختار كان يعني بيبذل آه، معانا مجهود كبير وكان بيوفر لنا الجو المريح يعني ما ما كانش بيحتاج مننا أي حاجة و يعني الحمد لله وماما وبابا برضو كانوا بيساعدوني وما كانوش بيأخروا عليا حاجة يعني نعم
وبفضل ربنا طبعا يعني ربنا يكرمك طبعا هو في البداية طبعا آه، وانت يا إسراء
هو التوفيق طبعا من ربنا و... واول حاجه ان احنا المفروض نحفظ آه، القران كتاب الله وان احنا نذاكر ما نقولش لا احنا مش هنذاكر وكده كده هنطلع وخلاص مم.
لا لازم نذاكر ونجتهد و... ولو رحنا مثلا قبل ما نروح المدرسه نقرا الدرس مره واتنين حتى لما ال- الابله والاستاذ وهما بيشرحوا نبقى فاهمين حاجه ولما نروح نقراها مره واتنين برضه يبقى يعني ركز في دماغنا ما عندناش هننساه ومش هنحتاج لمدرسين ولا حاجه ناخد دروس خصوصيه ولا اي حاجه وهنبقى ممتازين ونحصل على الاول على الجمهوريه كمان.
ربنا يكرمكم ويوفقكم دايما وفي تقدم وازدهار دائم باذن الله تبارك وتعالى احنا يعني مشاهدينا الكرام بنقدم بس حاجه يعني حاجه بسيطه كده آه، باسم قناه الرحمه الفضائيه ب- باسم كل العاملين فيها بنقدم في البدايه كده من اليمين لسميره ياسر محمد محمود على تفوقها في الشهاده الابتدائيه الازهريه والحصول على المركز الثاني على الجمهوريه. اتفضل يا استاذ سمير. شكرا جزيلا الف مبروك. ايضا آه، بنقدم باسم قناه الرحمه آه، ال- للطالبه اسراء كمال الشبراوي لتفوقها وحصولها على المركز الثالث على الجمهوريه الف مبروك بارك الله فيك
ايضا ال- ال- يعني للحبيب ال- الطالب محمد شعبان كمال عبد الحميد على تفوقه وحصوله على المركز الرابع على الجمهورية ألف مبروك الله يبارك فيك شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم وفي تقدم الزار ده باذن الله احنا بعد هناخد فاصل مشاهدينا الكرام وبعد الفاصل نلتقي باذن الله تبارك وتعالى مع ال- يعني مع ايضا مع الاوائل باذن الله تبارك وتعالى استمرار واستكمال له. انا عايز اقول برضو يعني قبل بس سؤال مهم كده انا عايز اقوله آه، يعني سميره انتوا عايزين تقولوا اللي بيتفرجوا علينا لزمايلكم للي في سنكم تقولوا لهم ايه؟
ان هم يعني يسمعوا كلام ربنا ويعني لو اتقوا ربنا وك- وذاكروا كويس ان شاء الله يحصلوا على مراكز كويسه مم.
و... واهم حاجه يعني اللي اللي هي المذاكره مم.
وان احنا نسمع كلام ماما وبابا عشان برضو يعني دي من اسباب التفوق مم.
بس تمام و... وانت يا اسراء هجي لك يا محمد
ان هم يصلوا برضو ويذاكروا ويدعوا ربنا في الصلاه ان هم ربنا يدن- ينجحهم مم.
و... وينتبهوا للمدرس والمدرسه وهو بيشرحهم مم.
عشان يفهموا كويس وممكن يطلعوا احسن مننا كمان امم صحيح انتوا كنتوا بتتضايقوا لما طب قبل ما تتضايقوا محمد تقول ايه لكل اللي بيتفرج علينا انا ارجو منهم انهم ما يزعلوش ان مره يعني اللي تفوق اللي ما تفوقوش المره دي هعوضهم الله عز وجل المره الجايه امم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى بإذن الله.
طيب اسراء و- وسميره انتوا كنتوا بتتضايقوا لما بتسمعوا كلام ال ال ال- يعني الوالد والوالده كنتوا بتتضايقوا من كلامنا بيحثوك على المذاكره لا طبعا امم وانت لا طبعا هم عمرهم ما يقولوا لنا كلام يعني مش لمصلحتنا كل كلامهم بيبقوا لمصلحتنا لو سمعنا كلامهم هنذاكر ونبقى مجتهدين برضه تمام ربنا يكرمكم ويوفقكم دايما كده ونلتقي بكم وانتم في الاعداديه باذن الله من اوائل الجمهوريه ان شاء الله شكرا لسميره ياسر شكرا لاسراء كمال الشبراوي وشكرا لمحمد شعبان شكرا لكم شكرا جزيلا بعد الفاصل نلتقي مع اوائل اخرين باذن الله تبارك وتعالى
سنعود بإذن الله
الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم أملا في بكرة فالوالد في فرح يشدو والبيت رياض مزدهرا والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدار سعبرا قدمتم للدار سعبرا الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا
عدنا بفضل الله
عدنا بفضل الله مشاهدينا الكرام نرحب بالطالبة إسراء مجدي محمد حسن معهد الدكتور عبد الحليم محمود العصافرة حاصلة على المجموع 644 الإسكندرية نسبة 99.8 من 10 في المية المركز الرابع أهلا يا إسراء منورانا أيضا نرحب بإسراء عاطف عبد البديع علي أيضا معهد الدكتور عبد الحليم محمود العصافرة وبالمناسبة احنا بنقدم التحية والتقدير لإدارة هذا المعهد آه، حاصلة على مجموع 643 المركز الخامس مكرر أهلا يا إسراء أهلا وسهلا أيضا نرحب مشاهدينا الكرام بالطالب الحبيب العزيز محمود أحمد عبد الوهاب معهد العاشر من رمضان بنين المجموع 414 نسبة 92% السادس مكرر أهلا يا محمود اهلا بك يا حبيبي.
منورنا منور.
هنبدأ معاك يا محمود عشان هو بقى ولد فرحب بيه نبدأ معاك يا محمود كده أنا عايزك يعني تقول لي برضو شعورك أنا عايز توصل شعورك لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا
أه والله انا لما جالي الخبر يعني انا كنت سعيد وفرحان أه اي واحد مكاني هيبقى فرحان طبعا تمام وانت يا إسراء طبعا فرحانة ومبسوطة جدا يعني مم.
ويعني حاسة بشعور كويس يعني ورائع يعني ما كويس شاء الله وإسراء فرحانة جدا يعني آه، لأن أنا أول مرة أحصل على حاجة زي كده فشعور حلو قوي يعني لما الواحد يحس بالحاجة ديت مم. تمام آه، انت بقى يعني يا محمود كده ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهك اثناء المذاكره
أه اثناء المذاكره أه ان انا ما كنتش يعني ما كنتش بقدر احفظ قوي أه كان الواحد بيتلخبط في الحاجات مم.
أه فالوا- فكنت ببقى رايح الامتحان خايف اصلا مم.
أه فانا ما كنتش عارف اركز أيوة.
فالحمد لله يعني جه- هي دي جت بنعمه ربنا وبفضل ربنا يعني الحمد لله رب الحمد العالمين يا لله.
رب الحمد لله انت في نعمه يا محمود اه نعم الحمد يعني لله.
ممكن يعني ممكن حد يقول انت ربنا خد منك نعمه البصر ولكن اعطاك نعمه البصيره ونعمه المذاكره ونعمه ونعمه التفوق الحمد اللي لله.
شوف انت دلوقتي كل العالم بيتفرج عليك وبيقول محمود طالع من اوائل الجمهوريه الحمد لله طب تقول ايه بقى ل- ل- يعني ل- لنفس الحاله اللي موجوده اللي عندك
آه، أقول آه، إن آه، ربنا بياخد من الواحد حاجة و- نعم.
ويعطيه حاجات كتير سبحانه وتعالى.
طبعا سبحان الله مم.
و- و- وربنا وربنا لما خد مني نعمة البصر دي مم.
أعطاني إن أنا أقدر أستوعب وأحفظ وكله بفضل الله طبعا مم.
الحمد انت لله.
عايز تبقى إيه يا محمود
لا عايز أطلع شيخ يعني داعيه أه يعني زي مين آه، زي فضيلة الشيخ محمد جبريل فضيلة مم.
الشيخ محمد حسين ربنا يكرمك يا محمود ويوفقك دايما كده وان شاء الله يعني وتصل الى ما تتمنى باذن الله إن شاء الله طيب يعني اسراء اسراء مجدي انتوا يعني برضو السؤال ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهك اثناء المذاكره يعني كانت ما كنتش بعرف اركز قوي واللي ما كنتش اعرف كنت بسال يعني اللي بيعرفوا مدرسين عندي وهم بيقولوا لي على اللي انا مش عارفاه يعني آه، والحمد لله يعني ربنا هو طلعت المركز الرابع وانا فرحانه قوي يعني ربنا يكرمك ويوفقك دايما كده آه، وانت برضو يا اسراء اسراء عاطف برضو تنصحي يعني زملائك تقول لهم ايه اللي هم يعتمدوا على ربنا لأن يعني مثلا ممكن أي إنسان ما جميل.
يبقاش مم.
متوقع اللي هو يبقى كده بس هو توفيق من عند ربنا مم.
حتى لو مهما كان الإنسان يعني هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تمام آه، آه، آه، هوايتك ايه
انا هوايات كتير يعني الرسم مثلا و... والرياضه و... آه، واللعب على الكمبيوتر يعني حاجات كتير تمام تمام و- وانت يا اسراء يعني القراءة والرسم مم.
و... والتطلع يعني على الحاجات ال... ال- يعني بحب أعرف ح- حاجات التقنيات جديدة آه.
الحديثه يعني آه.
و- ومحمود
آه، أطلع أتطلع على حاجات أعلى وأكثر يعني و...
مم.
ما عنديش أي حاجة ربنا يكرمك يا محمود احنا طبعا عارفين مشاهدينا الكرام يعني دول لسه يعني و- وخضة الكاميرا والاستوديو والجو ده كله وان الناس كلها بتتابعهم فدي بتبقى يعني صعبه ولكن كويس ان هم بيتكلموا و- وبيطلعوا اللي جواهم بالطريقه دي تعالوا مع بعض احنا مساله التعليم الازهري ومساله ال- يعني مساله ال- تمام مسألة التعليم الأزهري ومسألة الاهتمام بالتعليم الأزهري ومسألة الاهتمام بأن احنا بنتكلم دايما نقول له احنا عايزين اهتمام بالأزهر عايزين اهتمام بأوائل الأزهر سواء على جميع مراحله الابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعة الإعلام ب- يعني أنا ممكن نقول ب- يعني بكل وضوح الإعلام بعيد تماما بعيد تماما عن مسألة اه، أوائل الأزهر حتى بما فيهم الصحافة إلا ما رحم يعني إلا ما رحم ربك ب- حتى يعني ممكن نقول بعض الجرائد الدينية المتخصصة المستقلة ويعني على رأسهم جريدة عقيدتي التابعة لمؤسسة الجمهورية مؤسسة دار التحرير إيه، حتى كمان الأستاذ مجدي سالم رئيس تحرير جريدة عقيدتي كاتب مقال اليوم في جري... في في عقيدتي وبيتكلم وبيقول إن نتيجة الابتدائية الأزهرية بيقول كالعادة أبناء التعليم الأزهري في كل مرا... في كل المراحل هم أبناء البطة السوداء في كل شيء لا يوجد ولا حتى الحد الأدنى من الاهتمام الإعلامي بهم سواء قبل الامتحانات أو بعدها ووسائل الإعلام كلها لا تشعر يعني لا تشعر بهم ما فيش اهتمام بالأزهر فنشوف كده مع بعض ونسمع مع بعض الأستاذ مجدي سالم الأزهر أولاد الأبناء البطة السوداء ليه أستاذ مجدي اهلا وسهلا ازي حضرتك الحمد لله ربنا يكرمك الله يخليك يا استاذ بنا احنا بنهتم بالتعليم الازهري يا استاذنا انتوا انتوا واحنا في سله واحده وحاجه واحده و...
نعم وربنا يبارك فيكم فعلا يعني ربنا يكرمك يا يعني استاذ انا مجدي بصراحه بتابع الحلقه من بدايتها وسعيد جدا جدا اولا بحاجتين نعم اولا انك أس... يعني قلت اسماء العشره الاوائل في المحافظات المختلفه تمام وده شيء جميل جدا لان انا هعمله ان شاء الله العدد اللي جاي وهننشر احنا اتعودنا كل سنه بنعمل الحكايه دي بالتاكيد ننشر اسماء العشر الاوائل في كل المحافظات في كل مراحل التعليم الازهري تمام وده شيء يعني بنعتبره نوع من انواع التكريم الدائم ال- يعني زي ما بنقول لوحه الشرف صحيح وبيبقى اكبر شيء وافضل شيء بنعمله ان احنا ننشر اسماء الاطفال الصغيرين الجمال قوي قوي قوي اللي ربنا يبارك فيهم ويبارك لهم امين يا رب وي- ويكرم اثارهم تماما يعني ل... ل... ل... لان هم فعلا براعم رائعه وجميله جدا نعم.
وهم دول مستقبل التعليم الحقيقي في مصر ال- استاذ مجدي ليه الاعلام بعيد عن الازهر
الاعلام بعيد عن الازهر او عن التعليم الازهري مم.
يعني معلش اسمح لي انا ما نادرا ما تجد كلمه ازهري الا اذا اقترنت ب- ب- بفعل غير غير جميل نعم يعني زي ما نقول مثلا ايه آه، طالب ازهري يقتحم مش عارف ايه يعمل ايه مم.
يرتكب جريمه ايه يعني نجيب طبعاً السلبيات حوادث دايما بس الأكل. انما نادرا ما نجد الاعلام المكتوب بيهتم بمراحل التعليم الازهري الا ما ندر يعني تمام يعني آه، انت لاحظ كده البرامج التعليميه في- في محطات التلفزيون في قناه التلفزيون مم.
ال- الصفحات اللي بتنشر نماذج الاسئله ونماذج الاجابات وشرح و و و الى نعم.
اخره في جرايد كلها كله ثانويه عامه اعداديه ابتدائيه تعليم عام مفيش حد بيهتم بالطالب الازهري على الأقل.
انا هقول لحضرتك في في- بمناسبه ال- ال- ال- ال- الدروس ال- وعلى القنوات او في الصحف احنا باذن الله تبارك وتعالى بنعد ج- كل من يتابعنا كل احبابنا وأبل- واولادنا في الازهر ان بدايه من العام القادم باذن الله تبارك وتعالى هيكون للابتدائي واعدادي والثانوي الازهري باذن الله تبارك وتعالى لهم دروس يوميه باذن الله تبارك وتعالى على شاشه قناه الرحمه ان شاء الله جميل جدا وانا نعم.
نعم. يعني ايه اوعدك برضو بان احنا هنكون بنتابع معاكم إن شاء الله.
وبننشر برضو نماذج اجابات ونماذج اسئله ودروس وشرح وكل تمام.
شيء مرتبط بكل مراحل التعليم الازهري احنا بداناها السنه اللي فاتت ديت نعم بالثانويه الازهريه ومستمرين يمكن لغايه العدد الاخير لان خلاص امتحانات آه، انتهت تقريبا تمام فيعني ايه هنبدا بقى من الاسبوع الجاي ننشر ربنا الأسئلة يكرمك و- استاذ مجدي انما انا يعني ايه مشكلتي الاساسيه مع التعليم الازهري نعم في حاجتين نعم الحاله الحاجه الاولى وده اللي انا كتبت عنه النهارده ما تيجي نخلي المشاكل مره تانية انا بيني وبينك بصراحه انا ما شايف ان فعلا مش وقتها اه ان شاء الله وقتها احنا بس هو نقد- إحنا- نقدم التهنئه بس والتقدير لهم باذن الله يعني ايه هنركز على نقطه معينه ان شاء وهي الله باذن الله ان فعلا اولادنا واحبائنا الصغار اللي انا شايفهم وقاعدين ومنورين وجمال قوي قوي ما قوي شاء الله دول يعني ايه ب- رغم كل ما لاقوه من مصاعب نعم ومعلش اسمح لي برضه هقول ان الاطفال الصغيرين دول ولازم المشاهدين كلهم يعرفوا بيدرسوا عدد كبير جدا من المواد نعم وبيدرسوا كم هائل من المعلومات او مطلوب منهم حفظ كم هائل من المعلومات ورغم كده تفوقوا ما شاء الله ودي يعني انا شايف ان ان ربنا يعني موفقهم وهو معاهم وان شاء الله هتلتقي بيهم بعد سنوات تانية ان شاء الله وهم باذن الله أوائل ربنا يكرمك استاذ الإعدادية.
مجدي بعدين اوائل الثانوي وعلى فكره الحكايه دي فعلا بتحصل يعني اوائل الابتدائي هم اوائل الاعداديه صحيح هم اوائل صحيح ان شاء الله نلتقي بهم باذن الله ان شاء الله وانت حضرتك هتنشر اسماء الاوائل المحافظات كلها باذن الله تبارك وتعالى محافظات جمهوريه مصر العربيه في العدد القادم في جريده تعاقداتي شكرا استاذ مجدي سالم رئيس تحرير جريده تعاقداتي واحنا برضو بنشكر آه، اسراء مجدي واسراء عاطف ومحمود احمد عبد الوهاب احنا نفسنا نقعد معاكم كتير ولكن انا ملتزم بوقت معين ولكن احنا برضو في النهايه بنقدم يعني شهاده تقدير من قناه الرحمه لاسراء مجدي محمد حسن لحصول على المركز الرابع على مستوى الجمهوريه الف مبروك ايضا آه، لاسراء عاطف عبد البديع علي للحصول على المركز الخامس على مستوى الجمهوريه الف مبروك الله يبارك في شكراً.
حضرتك آه، ايضا آه، ب- يعني بنقدم للحبيب محمود احمد عبد الوهاب لحصوله على المركز الثامن على مستوى الجمهوريه الف مبروك شكرا لكم ممكن اقول حاجه نعم أنا بشكر يعني خالته عميدة المعهد الإعدادي الأزهري بمعهد العصفرة آه، يعني لأن هي قدوتي اللي أنا بقتدي بيها لأن هي يعني اللي أنا ما كنتش عارفاها كانت هي خالتك بتشرح السيقول واسطة ونجحتك لا مش واسطة والله أنا تمام.
يعني أنا عشان هي اللي ما كنتش عارفاها كانت هي بتفهمني ربنا يكرمك واحنا بنقدم لها التهنئة والتقدير ل- يعني لحصول أكتر من طالب على آه، على المراكز الأولى على مستوى محافظة الإسكندرية وبالتأكيد يعني اثنين على مستوى الجمهورية شكرا لها آه، ومشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي مع أوائل آخرين بإذن الله تبارك وتعالى
سنعود بإذن الله
الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا أسعدتم أفراد الأسرى وزرعتم أملا في بكرى فالوالد في فرح يشدو والبيت رياض مزدهرا والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدار سعبرا قدمتم للدار سعبرا الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا
هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين هلي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين اللي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى اللي يا بشاير الإسلام بقناة الرحمة بالعلم والنور والهدى والتقوى اللي بالدعاء نور الحياة اللي بالدعاء نور الحياة اللي بالدعاء وهاتي هات الفرح لينا اللي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين اللي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين اللي يا بشاير الإسلام وهاتي لينا فرحة للعالم ونصرة للمسلمين
أهلا بكم مشاهدينا الكرام أهلا بكم مشاهدينا الكرام نرحب أيضا ب من ضمن العشر الأوائل بالجمهورية كفيف هيكون معانا ربنا أنعم عليهم بنعم كبيرة جي- كتيرة جدا جدا جدا مش هو الأساس آه، هو البصر ما هي النماذج ما شاء الله تبارك وتعالى يعني ما شاء الله فيها عبر كتيرة وفيها دروس كتيرة جدا وفي قصص كبيرة قوي قوي قوي ورا المواضيع دي كلها ورا التفوق ورا النجاح احنا معانا مشاهدينا الكرام احلام خالد عفيف محمد اهلا يا احلام حاصلة على مجموع 404 القاهرة معهد البساتين النسبة 89 و78 من 100% العاش المكرم أهلا يا أحلام منورة أيضا نرحب بشهد عبد الرحيم عادل الحبشي أهلا بحضرتك معهد حلمية الزيتون النموذجي مجموعة 418 القاهرة النسبة 92 و89 من 100% الترتيب الخامس أهلا يا أح- أهلا يا شهد شكرا أيضا نرحب بمحمود أحمد عبد الوهاب عبد الرحمن عبد الرحمن صلاح محمد عبد الرحمن عفوا عبد الرحمن صلاح محمد عبد الرحمن معهد بالقاس الدقهلية المجموع 408 النسبة 90 و67 من 100% الترتيب التاسع أهلا يا عبد الرحمن اهلا وسهلا منورنا الله نورك الحمد انت لله اخبارك يا عم عبد الرحمن تمام الحمد لله قول لي شعورك ايه يا استاذ عبد الرحمن بقى والله انا كنت فرحان جدا مم.
فرح شديد ودي انجاز بسيط احنا لسه هنعمل انجازات عظيمه انا وزمايلي لسه عايز تعمل ايه والله عاوز اكون داعيه اسلاميه هنا ونيجي عندكم هنا على القناه ان ده شاء انت الله تشرفنا وتنورنا الله نورك ونتعلم منك يا عبد الرحمن يا رب تمام انت المواهب اللي عندك ايه
يعني يعني لسه امم تحت يعني امم يعني ايه القران بحفظ القران الخطابه حافظ 23 جزء لسه طب ما تسمعنا اسمعكم امم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربنا يكرمك ربنا يكرمك عبد الرحمن انت منورنا ده نورك ربنا يكرمك آه، قولي لي احلام بقى انا حافظه سوره ياسين لا انا عايز عايز شعورك كده أو- انا عايز كل اللي بيتفرج عليك يستشعر باحساس جميل ان انت بتوف- متفوقه وناجحه وحاصله على مركز متقدم على مستوى الجمهوريه شعورك ايه فرحت وتقولي لهم ايه اشكرهم طبعا امم عشان هم اللي قدموا لي الحاجات دي اشكر ربنا الاول عشان نعم.
هو ال... يعني الكريم معايا واشكر والدتي امم اللي هي اللي كان بتذاكر لي آه.
والمدرسات بتاعتي وبابايا امم
بس طيب ايه ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهك
زي ايه مثلا لا ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهك اثناء المذاكره
يعني ايه في يعني صعوبات كانت بتواجهك اثناء المذاكره لما كنت بتذاكري إيه، مثلا في مساله الوقت في مساله ان انت محتاجه كتب اكتر ان انت محتاجه دروس مثلا لو كنت تاخد دروس خصوصيه او محتاجه توفير لحاجات كتيره قدام تبقى موجوده قدامك عشان تتفوقي
اه يعني كنت عايزه أت- اذاكر عشان اتفوق واطلع حاجه كبيره امم تمام بس.
وانت يا شهد انا ايوه انا ايوه على ايه
ايه نتكلم على ايه بقول شعورك شعورك يا شهد انت وتقولي الايه لكل زمايلك تقول لهم ايه وتحبي أنا- تشكري مين انا احب الاول اشكر ربنا لان هو اللي وص- يعني هو ربنا هو اللي كرمني سبحانه وتعالى وبعد كده اشكر والدتي لان هي اللي كانت بتذاكرني وبعد كده اشكر كل وبعد كده آه، احب اقول لصح- آه، احب آه، اقول لزمايلي ان هم هيبقى ايمانهم قوي وان هم يصلوا امم تمام وانت عبد الرحمن تنصح زمايلك تقول لهم ايه أنا بحب أقدم بحب أنصح زمايلي وبقول لهم إن هم يهتموا بالقرآن لأن القرآن اللي وصلنا وقعدنا هنا مم.
إحنا ما جاناش هنا ببلاش وبنصحهم إن هم يذاكروا ويحافظوا على المذاكرة والوصول هنا برضو كو- يعني مش صعب بس سهل بس بمجهود يعني برضو مم.
إن الواحد هنا يوصل وبحب أقدم وبحب أقدم الشكر لوالدتي ووالدي لأن هم اللي وصلوني هنا والمدرسين وأهل اللي عاونوني إن أنا أوصل هنا ربنا يكرمك يا عبد الرحمن انتوا نورتونا انا يعني انا عارف ان كتير من المشاهدين عايزين نتكلم كتير ونقول ولكن يعني الوقت بس ب- بيسرقنا وانا ملتزم بوقتنا ان شاء الله احنا ح- بنشكر يعني آه، عبد الرحمن صلاح محمد عبد الرحمن الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهوريه واحنا بنقدم له شهاده تقدير ب- من قناه الرحمه شكرا عبد الرحمن ربنا يكرمك ايضا احنا بنشكر آه، احلام احلام خالد عفيفي محمد لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهوريه شكرا شكرا الف مبروك الله يبارك فيك ايضا بنشكر شاهد عبد الرحيم عادل الحبشي لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهوريه اتفضل يا شاهد شكرا الف مبروك وبنشكر ايضا ال- يعني اداره المعاهد اللي انتوا اتخرجتوا فيها وموج- واتخرجتوا من المرحله الابتدائيه احنا بنشكرهم شكرا جزيلا آه، بنشكر معهد البساتين وبنشكر معهد حلميه الزيتون وبنشكر آه، معهد آه، بالقاس مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي
سنعود بإذن الله
الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم أملا في بكرة فالوالد في فرح يشدو والبيت رياض مزدهرا والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدار سعبرا قدمتم للدار سعبرا الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرى وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا
عدنا بفضل الله
عدنا بفضل الله مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستقبل ونستقبل أيضا معنا وسعداء بوجودهم معنا في استوديو قناة الرحمة من العشر الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بنرحب بتقى عامر مصطفى عامر معهد النور بأشمون مجموعها 642 منوفية النسبة 98 و77 من 100% وحاصلة على المركز الثامن مقرر أهلا يا توكا منورينا منو... منورانا نورة بيك ربنا يكرمك أيضا بنرحب بالطالب عبد الرحمن عبد الرحمن هشام محمد عبد الرحمن معهد عرب الرمل مجموعه 410 المنوفية النسبة 91 و11 من 100% الترتيب الثامن أهلا يا عبد الرحمن منورنا يا عبد الرحمن تحب تقول ايه في البدايه
ارحب بيكم آه، و- واقول آه، ان كل واحد لازم يسمع كلمة اهله عشان عشان هما ال- اي ح- عشان هما لو هما لو بينادوا لك عشان تذاكر فهم عاوزين مصلحتك ولو ولو انت ما سمعتش كلامهم هتخسر وهتخش النوم امم ربنا يكرمك يا عبد الرحمن وتوكا تقول ايه
احب اشكر المدرسين اللي علموني وبابايا ومامتي عشان ساعدوني في ان انا اذاكر واتفوق و- واشكر ربنا ان هو اداني النعمه دي النعمه الكبيره دي الحمد لله رب العالمين قولي لي كده يعني انت انت كت- كنت بتبدا يومك ازاي يعني كنت بتعملي ايه كنت تقومي من النوم امتى كنت بتروحي المعهد امتى كنت بتذاكري امتى بروح المعهد الساعة 7 الصبح وأروح المدرسة و... و... والمدرسين والمدرسين يدوني وأقوم وأحفظ القرآن مم.
وأروح المدرسة و... و... وأذاكر علشان أبقى م- مستعدة لل...
انت للمدرسة حافظه بتاعي.
قد ايه من القران الكريم 22 جزء ما شاء الله ربنا يكرمك ويعني ويسعدك كده وتتم كل القرآن بإذن الله إن شاء تبارك الله.
وتعالى وأنت عبد الرحمن حافظ قد إيه من القرآن 18 طب بتسمعنا حاجة
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من ق- من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نعم ربنا يكرمك عبد الرحمن ربنا يكرمك ويبارك فيك كده يا رب كده إن شاء الله ونلتقي بيكم كده في- وأنتوا من ضمن أوائل الجمهورية في الشهادة الإعدادية إن شاء الله الله.
تحب تقول حاجة في النهاية
أحب أشكر مدرسيني و...
شكرا لهم شكرا.
احنا برضو بنشكرهم بنقول لهم شكرا جزيلا وشكرا ل يعني لمعهد النور باشمون بنقول لهم شكرا جزيلا احنا بنشكرك يا عبد الرحمن وبنشكر معهد عرب الرمل بمنوفيه بنقول لهم شكرا جزيلا شكرا لتقى عامر مصطفى عامر وشكرا لعبد الرحمن هشام محمد عبد الرحمن شكرا جزيلا وأر- وأيضا بنقدم لهم من قناة الرحمة آه، شهادة تقدير آه، لعبد الرحمن هشام محمد للحصول على المركز الثامن على مستوى الجمهورية تفضل عبد الرحمن جزاك الله خير أيضا بنقدم آه، باسم قناة الرحمة لتقى عامر مصطفى عامر لحصولها على المركز الثامن على مستوى الجمهورية ألف مبروك ألف مبروك مشاهدينا الكرام الوقت مر سريعا أنا متأكد دلوقتي إن كتير من مشاهدينا الكرام آه، كتير من الآباء والأمهات بيقولوا لأولادهم شوفوا التفوق بيوصل لفين شوفوا النجاح والمذاكرة بتوصل لفين شوفوا الاجتهاد بيوصل لفين الأول ممكن يقول أهو ال- ال- اللي بينجح في الأزهر ما حدش بيسأل فيه ما حدش بيتكلم عنه لا إحنا نحن هنا في قناة الرحمة بنقدم كل الدعم للأزهر الشريف ونقدم كل الدعم لأوائل الأزهر الشريف على جميع مراحله الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى قريبا هيكون معنا أوائل إعدادية والثانوية بس لما يخلصوا وينتهوا من الامتحانات ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق ولج- ولكل الطلبة والطالبات على جميع المراحل آه، للثانوية العامة اللي هتبدأ قريب وللكل بإذن الله تبارك وتعالى أنا أحب أقول بس تاني أكرر أسماء الأوائل أكرر برضه أسماء الأوائل من أجل حاجة واحدة بس من أجل إن إحنا عايزين نقدم حافز كبير جدا جدا جدا لكل الطلبة والطالبات علشان نشوف مين هيكون معانا السنة اللي جاية إن ربنا آه، كتب لنا اللقاء والبقاء بإذن الله تبارك وتعالى مين اللي هيكون موجود معانا نقررهم بس سريعا تمام هنقول العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية مبصر محمود عطية عبد النبي مرسي وسميرة ياسر محمد محمود محمود عطية عبد النبي مرسي معهد زايد بنين النموذجي شكرا لهم سميرة ياسر محمد محمود معهد البخاري الخاص واحنا بنقدم التحية والتقدير لمعهد البخاري الخاص لان في مجهود كبير وفي اوائل منهم كتير على مستوى محافظة القاهرة شكرا لهم اسراء كمال الشبراوي محمد منية النصر الدقهلية شكرا لهم اسراء مجدي محمد حسن دكتور عبد الحليم محمود بالعصافرة طه طارق محمد محمد معهد العدوي النموذجي بني سويف إسراء عاطف عبد البديع علي معهد الدكتور عبد الحليم محمود العصافرة الإسكندرية هاجر محمد منير عطية ضحية السلام شمال سيناء ندى المتولي مصطفى البطل معهد عياش الغربية دعاء صالح محمود صالح محل الدمنة الدقهلية تقى عبد الرحمن رمضان وهدان معهد الطور جنوب سيناء تقى عامر مصطفى عامر معهد النور بأشمون بمنطقة ومحافظة المنوفية بمناسبة توقع عبد الرحمن رمضان وهدان معهد الطور أيضا بنقدم التهنئة لمعهد الطور لأن المعهد الطور ده طلع منه 8 أوائل على مستوى محافظة جنوب سيناء العشرة الأوائل بالجمهورية كفيف مشاهدينا الكرام عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد معهد الشاطب أسوان محمد عبد العظيم رمضان مصطفى معهد الشيخ عبد الحليم محمود بالسيوف الإسكندرية محمد أكرم أبو العباس عثمان الدقهلية محمد شعبان كمال عبد الحميد معهد الشنطور بني سويف شهد عبد الرحيم عادل الحبشي معهد حلمية الزيتون النموذجي القاهرة سارة محمد رضا عبد الفتاح مصطفى القليوبية محمود أحمد عبد الوهاب معهد العاشم رمضان بنين الشرقية عبد الرحمن هشام محمد عبد الرحمن عرب الرمل منوفية عبد الرحمن صلاح محمد عبد الرحمن بالقاس الدقهلية عمر فوزي السيد عشري معهد الدكتور عبد الحليم محمود بسيدي بشر اسكندرية وأحلام خالد عفيفي محمد البساتين بنقول للكل ألف مبروك بنقول لكل المعاهد اللي, اللي يعني اللي خرج منهم العشر الأوائل مبصر وكفيف بنقول لهم شكرا لكم ونقدم لكم التحية وتقديم من قناة الرحمة وفي انتظار يعني الجديد وفي انتظار تقدم وازدهار ده بإذن الله تبارك وتعالى وهنشوف بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء هيكون من معانا في الابتدائية الأزهرية من اللي اتفرجوا علينا لأن نفسنا نسمع ويقولوا أنا لما شفت الأوائل في العام الماضي اللي هو على العام ده إن ربنا قدر الله لنا اللقاء والبقاء من شفت لما أنا شفت الأوائل وشفت النماذج وشفت التفوق وشفت الاهتمام وشفت الرعاية وشفت الدعم أنا خدت ده حافز إن أنا أكون موجود عشان تكرموني والناس كلها تشوفني ونقول لكم ألف مبروك مشاهدينا الكرام بنقول لكل أب ولكل أم ألف مبروك وفي ازدهار وتقدم دائم بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الأوائل اللي شرفونا في حلقة اليوم في هذه الحلقة الخاصة ببرنامج مجلس الرحمة ونقدم لحضراتكم الشكر والتقدير من أسرة قناة الرحمة مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته